أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وامتن عليه بنعمة الكلام ليكون بليغا فصيح اللسان وصلاة وسلاما على أفضل من علم القرآن سيدنا ونبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل اللهم بحولك وقوتك كل صعب علينا سهلا فإنك إن شئت جعلت الحزن سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حكايات الحروف حكايات الحروف اه ما احنا قلنا ان احنا بدأنا بالكلام على حكايات الحروف من الحلقة الماضية وكان كلامنا في الحلقة الماضية عن حكاية حروف المد الألف المسبوقة بفتح والواو المسبوقة بضم والياء المسبوقة بكسر والألف لا يسبق إلا بفتح والحركات الثلاث بتخرج من نفس مخرج حروف المد الفتحة والكسرة والضمة وتكلمنا عن التعريفات و جئنا بصورة ل مخرج حروف الجوف واستاذن مخرجنا استاذ طارق ان هي تظهر على الشاشه ده مخرج الجوف هو المساحه البيضاء ديت اللي هي من اسفل الى اعلى من الحلق لحد خارج الفم كل المساحه دي هي مساحه ايه مساحه مخرج حروف المد الثلاثه الالف والواو والياء وبيخرج منها برضو ايه الحركات الثلاث الفتحه والضمه والكسره يبقى المساحة دي كلها هي مساحة المخرج اه عشان كده المخرج حروف المد مخرج ايه مقدر مقدر يعني ايه ملوش تحديد نقطة معينة آه فيها تصادم بينتج عنها المخرج يبقى كل المساحة دي العلماء ما بيقدروش يحددوا مكان معين بيخرج منه حروف الايه المد وتكلمنا بفضل الله تعالى عن هذا الامر بشيء من التفصيل وقلنا ان حروف المد آه ليس لها صفات ولا تتصف بصفة الألف بس هو اللي يتصف بالتفخيم والترقيق وده في حالات معينة لكن الواو والياء ما لهمش صفات والألف برضه ملوش صفات لكن التفخيم والترقيق ده لأن الألف حرف تابع حرف إيه إمع تابع عارفين التابع اللي هو إيه إذا قالوا قال وإذا لم يقولوا لم يقل أهو هو الألف كده الألف ماشي مع الإيه مع الموجة زي ما بيقولوا طيب إحنا اتفقنا في الحلقة الماضية إننا هنتكلم بإذن الله تعالى وبفضله علينا عن الأخطاء الشائعة في حروف المد والحركات يبقى معانا الأخطاء الشائعة صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام أولا قبل ما نبدأ في الكلام على الأخطاء الشائعة احنا اتفقنا في الحلقة الماضية على أن لكل حرف من حروف المد أو لكل حركة هيئة للشفتين تمام؟ واستدلنا بقول الإمام الطيبي وكل مضموم فلن يتم والمضموم الهيئة بتاعته هيئة حرف المد اللي هي الواو وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضما وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم أي المكسور المخفوض يسمى المخفوض لا يتم إلا بهيئة للشفتين وهي الكسر إسقاط الفك إلى أسفل بخفض الفك وطبعا مع الياء مع الكسرة الياء والمفتوح بالفتح فهم ولا يتم الفتح إلا بانفتاح لما ما بين الفكين للحركة حركة الفتح أو للألف المادية يبقى أنا مهم عندي تحقيق الحركة آه طب ليه يا شيخ ما احنا ممكن نجيب الحرف المادي من غير الهيئة ما في ناس بتقول لنا الشفتين ما بيتحركوش لا لا لازم من هيئة للضمة وللواو وللكسرة والياء وللفتحة والألف طب نقول هيئات صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام هيئة الفتح انفتاح من الفكين أقول ما طب لو ما فتحش بالفك كده تبقى ايه ما الحركة ايه ما لا هي فتحة لا هي حرف المد والحركة لا هي ألف ولا هي ياء بالاتنين ما ما ينفع قا ما ينفع قا سامعين ضم كده واو لا قو لازم امط شفتين الامام قو الكسر والياء ما اقولش ق برضه عملت ايه ما حققتش الهيئه بتاعت الحركه قي لابد من اسقاط الايه الفك يبقى ل- للحروف الثلاثه هيئات والايات دي هتنفعنا في ايه في حاجات كتير قوي قوي قوي قوي وهن يعني هنستعين بالله اولا ثم بهذه الهيئات لايه بقى لضبط حروف المد في النطق طيب اول خطا بيقابلنا وهو خطا مشتهر او مشهور وتكلمنا فيه كتير لكن لابد من بيانه هذه المره ايضا ألا وهو خروج حروف المد من الأنف بعض العلماء وهم وهم العلماء المحققين قالوا بأن خروج الغنة مع حروف المد هو لحن جلي واحنا عارفين ان اللحن الجلي زي ما اتكلمنا قبل كده هو ما يأثم ايه فاعله اللي يقع في اللحن الجلي آثم ليه لانه زاد في القرآن او انقص من القرآن او غير في القرآن او بدل في القرآن ف طيب الزياده فين يا شيخ اه ما هو حضرتك لما تركب غنة عشان تجمل بيها الصوت انت اضفت غنة لم تثبت في قراءه النبي صلى الله عليه وسلم قول ده انا ب... ده انا يعني ده بيخلي صوتي حلو والناس بتستمتع الناس بتصلي ورايا بتبقى مستمتعه والناس بتسمعني بتبقى يعني سعيده جدا يعني اه ماشي ما هو ي- يعني ينبسطوا ويسعدوا وتأدي اداء كويس وصوتك يبقى جميل جدا وده المطلوب يعني نزين القران نزين القران بالاصوات اه زين زين بصوتك لكن أي خروج عن حدود ضبط القراءة ما ينفع يعني واحد أداؤه بي يعني أنا في في في إحدى ال- ال- ال- ال- المحاضرات آه، واحد قال لي ده في آه، شيخ بدل ما بيقرأ القرآن بينونو مش مصدقين؟ طب اسمعوا الكلام ده كده أما واحد يقول
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وال انتوا انتوا فهمتوا حاجه من اللي انا قلته ربما يكون تكون مستمتع حضرتك وحضرتك تكون مستمتع بالقراءه لان الصوت الغنى نفسه لذيذ حتى تعريف كده عند اهل العلم الغنى هي صوت لذيذ مركب في جسم الميم والنون يشبه صوت الغزال الغزال فعشان كده الصوت لذيذ فاحنا بنستمتع لكن ده كل دي كل اللي شغال فيه ده ايه كل اللي شغال فيه ده غنى لا تصح القراءه بها لان الغنى اصلا ليها مواضع مواضعها ايه مواضعها مع الميم والنون في كل حالتها وعند اخفاء النون الساكنه والتنوين في حروف الاخفاء واخفاء الميم الساكنه في حرف الباء وعند الادغام بغنى للنون الساكنه والتنوين مع الواو والياء اه في الحاله ديت بركب الغنه لكن فيما عدا ذلك ما في غنة لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بغنة في حروف المد ولا في الحركات بدليل أن العلماء لما يعني آه، وضع بدأوا يضعوا قواعد علم التجويد ما فيش عالم منهم ولا ناقل عن النبي صلى الله عليه وسلم آه، قال بأن الغنة تصاحب حرف المد ما في حد قال الكلام ده ولا ليها أصل طيب خلاصة الكلام يعني نتخلص منها ازاي قلنا قبل كده وهنقول تاني محتاجين اننا نعمل ايه نعمل هيئة للشفتين عشان نتخلص من الموضوع دوت اما اجيب القاف المضمومة وبعديها واو قو انا كده خلصتها من الغنة يا ريت الكاميرا تقرب عليا شوية عشان ابين بس ايه الهيئة لانه الهيئة مهمة جدا انا بقول ايه قو لازم الهيئة دي تبقى موجودة قو طيب انا لو ما عملتش الهيئة دي هتبقى ايه لازم الفتحة دي تبقى محددة كده طب لو قللت الفتحة هتبقى ايه قو خيشوم طب لو انا ما حققتش الهيئة دي هيبقى ح- صوت الواو م- آه، يعني مش باين مش واضح قا ولا الضمة قا إقادي مش مظبوطة خالص صح يبقى محتاج ان انا اعمل ايه امط الشفتين للامام بدون مبالغة والفتحة بتاعة الفم تبقى كبيرة شوية نوعا ما يعني ما تبقاش مقفولة أقول قو لو زادت عن كده هتبقى قو وده خطأ طبعا ولو قلت عن كده هتبقى قو طب نجيب بقى الخطأ والصواب ونشوف الهيئة اتغيرت ازاي قو خدتوا بالكم ده حاجة بسيطة جدا ده ده لكل اللي عملته ان انا فتحت الشفتين زيادة شوية هو ده اللي خلص معايا الغنة تاني صفيت اه ده اللي عايزكم تعملوه طب مع الياء والكسره يا شيخ ما احنا قلنا الياء والكسره من مخرج واحد والكسره بنت الياء طيب اقول مثلا قي قي الغنة شغالة في الكسرة وفي الياء طب بصوا كده قي ايه اللي عملته اسقطت الفك الاسفل بس طب انا هجيب الخطأ بقى قي شفتوا مجرد ان انا اسقطت الفك الاسفل قليلا بس ما نزلتش الفك قوي بقى ما اقولش قي برضه ده مش مقبول خالص يعني لا ده مقبول ولا ان انا اقرب الفكين من بعض مقبول لان عندي حال كسر وليه هيئه رجعنا تاني نحتاج الهيئات طب مع الفتح وال... وال... والالف الماديه يا شيخ اه محتاجين ان احنا نعمل افتتاح طولي بقى اقول ايه قا ده الصواب الخطا قا طب اجيب الخطا قا الفرق بين الخطا والصواب ايه شعره خلاص يبقى عرفنا نتخلص ازاي من الغنه وده يمكن المشهور في الاخطاء آه في اخطاء حروف المد والحركات طيب نكمل ايه خطأ تاني بيقابلنا يا شيخ خطأ تاني بيقابلنا هو تفخيم الالف المادية عند التقاها بحرف مرقق احنا قلنا ان الالف الاصل فيها ايه هي تابع ملاش اصل لا تفخم ولا ترقق الا حسب ايه ما قبلها اما اقول السماء الشيخ غالب عليه الاداء ان هو يضخم صوته كده عشان يعمل ايه آه مقامات وبتاع والكلام ده كله وعلى فكره مفيش حاجه اسمها مقامات في القران ما ينفع ان انا اقول ان في مقامات موسيقيه بضبط بيها قراءه القران القران لا يحتاج لاي شيء القران لا يحتاج في قراءته لموسيقى ولا لمخالفات القران يحتاج الى التلقي ضبط مقامات موسيقيه والكلام ده كله ما له اصل ما له اصل يعني يعني آه تخيلوا كده ان آه ان التابعين او الصحابه كانوا ماسكين معازف وبيعزفوا والقران شغال ما ينفع الكلام ده كله ما ينفع ان اتعلم القران بالمقامات الموسيقيه طيب آه انا بقى الاداء بتاعي محتاج ان انا اضخم ما ينفعش برضه طب اللي بيقول كده بيقول ايه السماء محتاج يعمل حاجه واحده بس اللي يعمل انفتاح السماء مع ابتسامه بسيطه لان احنا قلنا ان حروف التفخيم والترقيق هو هم عباره عن ايه عباره عن هيئتين هيئة للتفخيم وهيئة للترقيق للتفخيم هيئة مط شفتين قليل الأمام أقول الصالح الصالي صا هي إيه هي تبويزة وقليلة طب وال... والترقيق بقى ماء بناء خلاص طيب ده الخطأ الثاني طب الخطأ اللي بعد كده إيه إمالة حرف المد والإمالة برضو هيئة حكايه الاماله دي اه حضرتك وحضرتك ممكن تميلوا حرف انا كل الكلام دلوقتي على حروف المد لسه هنتكلم عن الحركات احنا هناخد يعني كلامنا في الاول هيبقى عن حروف المد والاخطاء الشائعه وبعد كده هننتقل للحركات يعني ايه اماله اماله ان انا بخلي حرف المد بين بين اقول السوق انا ما قلتش السوء ولا قلت السوي لا جبت لا كسر ولا جبت ضم انا جبت حاجه بين الاثنين يبقى خطا انا اقول اس هو فات تفخيم سنه لكن انا عملت اماله هي السوء يبقى الهيئه مهمه جدا ايه تاني هنيئا مريئا ده الصواب هنيئا مري ري ايه يا عم الشيخ راح فين دي ياء مرققة ياء مادية ما ينفعش ان انا اقول هني لا كده انا رحت ناحية الالف وبحقق الكاز... الياء يعني بقى حرف بين الياء والالف وهذا خطأ هي هنيئا مريئا بس خلصت الشغلانة خلصت بايه بهيئة للشفتين ومن غير تكلف ولا تعسف ولا خناقات كفانا خناقات في قراءة القرآن والله كفانا خناقات بالفعل في قراءة القرآن القرآن مش محتاج القصة دي خالص القرآن محتاج نقرأه بشكل سهل ولو رجعنا للطبيعة مش هنعمل الكلام ده كله يعني القصة كلها في ايه في ان احنا بنتكلف عشان ايه عشان نضبط القراءة طب ده حضرتك كده وحضرتك ما بتضبطوش القراءة ده انتوا بتقعوا في لحون ربما تكون جلية يأثم فاعلها طب ولو حتى خفية الخفية العلماء اختلفوا بين انها مكروه لتام بيها وبين انها يأثم فاعلها برضو لان الاصل في القراءة الايه الاتباع القراءة سنة متبعة النبي قرأ القرآن بكيفية معينة وبصوت معين وبأداء معين وصل القرآن للصحابة من خلال النبي صلى الله عليه وسلم نقلوه للتابعين وإلى تابع التابعين إلى أن وصل إلينا بهذا الشكل جمل الصوت وبمناسبة بس يعني آه تجميل القراءة بالصوت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه آه صلوا على النبي الأول عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ليس منا من لم يتغنى بالقرآن ليس منا من لم يتغنى بالقرآن صوتك يبقى جميل اه لكن الحديث هنا يعني ما ينفعش ان انا اقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يبقى اللي صوته مش حلو واداؤه مش حلو النبي يتبرأ منه ما ينفعش ما ينفعش ده ثابت ان بعض القراء القراء بعضهم كان صوته مش حلو مش جميل لكن طبعا القراءة صحيحة فأنا عايز أقول حاجة مهمة جدا ليس منا من لم يتغنى التغني بالقرآن هو ضبط القراءة يعني إيه يا شيخ يعني إن حضرتك تحقق الغنة مظبوطة بالضابط اللي قرأ به النبي عليه السلام واللي العلماء عوضوا له القاعدة بتاعته إن حضرتك تحقق المد بالمقدار بتاعه ان حضرتك تحقق الادغام كما كان يدغم النبي صلى الله عليه وسلم هو ده وغيره وغيره من الاحكام يبقى احنا محتاجين ايه محتاجين حاجه واحده بس محتاجين ان احنا نضبط الاحكام ضبطنا الاحكام يبقى احنا بنتغنى بالقران لكن جمال الصوت ده مطلوب جدا انا ب... يعني دائما ابحث عن شيخ متقن صوته جميل اصلي وراه لكن صوته جميل وعمال يلخبط الدنيا ما ينفع بياكل غنن الغنى عنده اربع حركات ده انا انا انا في واحد سمعته قبل كده كان بيجيب الغنى ست حركات يعني ما في حد قلب كده خالص والمد ممكن يوصل معاه ل 17 18 حركه بسبب ايه بسبب ان الشيخ ايه الاداء بتاعه والمقام اللي هو درسه او اللي اتعلمه ها محتاج ان هو يعمل يطلع هنا وينزل هنا ويقف هنا عشان يضبط لا ما ينفعش الكلام ده كله ما ينفعش إخضاع القرآن لأي شيء احنا قلنا ان القرآن ليه قواعد لابد من قراءة القرآن بهذه القواعد والضوابط اللي أقرها العلماء واتفق عليها العلماء واستنبطوها من خلال قراءة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يبقى احنا محتاجين ان احنا نحقق الهيئة وما نبالغش في نطق حروف المد ولا نخلي الأداء يبقى غالب على القراءة ايه تاني آه عندنا مشكلة تانية نقصان زمن المد وزيادته وده خطأ برضه شائع ومنتشر قوي أما أقول قولوا آمنا قولوا آمنا أنا كده جريت بالمد الطبيعي هي قولوا لازم أوزن لازم أوزن المدود لو ما وزنتش المدود وضبطتها هتبقى مشكلة بالنسبة لي مثلا في في في قوله تعالى في سورة البقرة آه وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه نعد بقى مع بعض مدود ونشوف بقى احنا بنقراها ازاي مما ادي اول مد الف ماديه كا الف ماديه نا الف ماديه فيه ياء مادية عندي أربع مدود طبيعية كل مادة بحركتين يبقى عندي 8 حركات في مما كان فيه وقبلهم غنى حركتين يبقى 10 حركات في مما كان فيه طب نظبط المدود ازاي هسمعكم الأخطاء فأخرجهما مما كان فيه ده خطأ طبعا أنا كده ما وزنش المدود واللي يعني المقطع ده من الآية يضبط أي واحد عنده المد الطبيعي شوية يعلى وشوية يوطى شوية يبقى زايد وشوية يبقى ناقص وشوية يبقى مظبوط طب اسمعوا مني كده ضبطا لأزمنة المدود فأخرجهما مما كان فيه كان فيه مما كان فيه بس ظبطتها لكن ما قلتش مما كان فيه كان فيه ايه ده انت اسقطت حرف مد وهنشوف دلوقتي في مصايب لو اسقطت حرف مد او ضفت حرف مد ممكن اغير معاني في القرآن انا بقول مصايب واقصد كلمة مصايب والله مش بصعب عليكم المسألة ده انا بقول لكم اقرأوا القرآن بشكل سهل انا بقول لكم ابعدوا عن التكلف والتعسف ده- ابن الجزري يقول آه، وليس بينه وبين تركه التعسف والتكلف الا رياضة امرئ بفكه محتاج بس ان احنا نحرك الفك ده ما نثبتش الفك ده في ناس بتقرأ والفك ده ثابت بشكل ما اعرفش يعني هو يعني ايه مربوط ولا ايه يقرأ ويقول الحمد لله رب العالمين الرحمة يا, يا أخي الله يهديك ده في حروف ضعيفة أنت ضخمتها في حروف محتاجة مني هيئة للشفتين في حركات محتاج هيئة للشفتين ل- محتاج الفك ده يتحرك اللسان يتحرك مش احنا اتكلمنا على الصفات قبل كده وقلنا ان الصفات مهم جدا الاتيان بالصفات وضبط الصفات هضبط الكلام ده ازاي وامتى محتاجين ضبط آه، القراءة بشكل سهل وأقسم بالله يمين أحاسب عليه أمام الله أن قراءة القرآن سهلة وليست صعبة ده في ناس بتعاني في ناس سابت حفظ القرآن بسبب مبالغة بعض معلمي القرآن ومعلمات القرآن في التعليم وأنا قابلتهم والله أخ يقول لي أنا اتعقدت إذا كان قراءة القرآن بالشكل ده وأنا لسه ده في واحد قال لي قعد ست شهور في الفاتحة تخيلوا ست شهور بيتعلم يقرأ الفاتحة من قال هذا من قال هذا ده احنا لو خدنا الفاتحة ست شهور وخدنا كل مثلا خمس ست آيات ست شهور احنا ان شاء الله بإذن الله تعالى محتاجين عمر على العمر على العمر عشان نقرأ القرآن بس ونختم ختمة كده قراءة اه، مين اللي قال ده ليه نبالغ ليه نتكلم والله الأمر سهل أقول كده قو شفتوا سهلة ازاي قا سهلة قي لا اتكلفت ولا وشي احمر ولا ده في ناس آه، يعني عزاكم الله في العروق هنا بتبقى في عروق هنا بتبقى يعني بارزة كده بسبب ايه بسبب نطق الحروف المد ليه يا اخي ده الموضوع صعب س- سهل جدا والله مش صعب يعني سهل طيب يبقى احنا محتاجين ايه ضبط الايه المدود ما اقولش آه، وأنزل من السماء ماء فأخرج به ما ينفعش لازم أمد الإيه ال- المد ياخد زمنه الطبيعي لو عندي المد أربع حركات يبقى مد أربع حركات لو زدت خمسة يبقى وقعت في لحن خفي آه لكن لحن ليه؟ لأن أنا عندي مثلا المد المتصل زي ما هنعرف بعد كده في الكلام على المدود المد المتصل لينا فيه أربعة وخمسة وستة أنا لو بقرأ من طريق فيه أربعة و اتيت بخمسه بخمس حركات جئت بخمس حركات يبقى انا كده عملت ايه ركبت طريق على طريق لان في بعض الطرق فيها خمسه بس انا المفروض اقرا المتصل باربعه في الوصل قراته بسته في الوصل يبقى انا كده ايه ركبت طريق على طريق مهم قوي ان انا اعرف الكلام ده كله عشان ما اقعش في تركيب الطرق واحنا اتكلمنا قبل كده فاكرين زمان اتكلمنا عن طرق حفص وباذن الله تعالى ان شاء الله هنعمل لها اعاده وهنتكلم عن الطرق كلها وتجميع الطرق المت- المتوافقه باذن الله تعالى عشان نعرف يعني ايه طرق ده احنا يعني لو قلنا آه، طريق طريق ايه آه، آه، روض بمعدل عن الفيل مين هو الفيل ما حد يعرف ان ده احد العلماء الكبار وناقل طريق وناقل طرق مش طريق ده م- الفيل منقول عنه 16 طريق آه، آه، آه، 16 طريق اه منقول عنه 16 طريق واحنا ما نعرفش مين هو ولا اسمه الك- بالكامل الكلام ده كله محتاجين نعرفه لازم نعرف اسماء م- علمائنا ومشايخنا اللي ربنا جعلهم سبب وسخرهم لخدمة كتابه ووصلوا لنا القرآن صحيح سليم منقول بشكل صحيح قراءة ورسما وكل ما يخص القرآن في في علوم القرآن وفي, وفي كل ما يخص القرآن نكمل طب كلامنا احنا قلنا ايه آه، الخطأ اللي بعد كده هو ان انا انقص الماده او ازيده مش هقف عليها كتير لان احنا طبعا عارفين طالما بنظبط الازمنه وقلنا الازمنه قبل كده ان انا آه، آه، حرف المد الطبيعي حركتين وبعد واحد اتنين لو آه، منفصل ليا فيه أربعة وخمسة وستة حسب الطريق اللي بقرأ فيه ل- لو متصل لو منفصل ليا اتنين أربعة وخمسة وستة في بعض طرق حفص فيها خمسة للمد الايه المنفصل والمد لازم ست حركات ببعد برضو ستة على ايديا طيب ايه الاخطاء التانية بقى وده خطأ برضو ايه يخضع للاداء شوية اللي هو ترعيد الصوت بالمد صلوا على النبي طيب بقالنا كتير ما صلناش على النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بنسمع ناس تقول غير المغضوب عليهم ولا الضال ايه يا عم انا مش عارف ده, ده يعني ماله ده انتوا عارفين بيعمل ايه كده لو تعرفوا هتزعلوا قوي عليه وتحذروه تقولوا لي يا اخي خد بالك انت كده عمال تجيب الفات ضاء لو انا حط الفات جنب بعضيها هتيجي بالشكل ده آه السوء ما ينفعش الكلام ده كله الكلام ده كله خطأ ده دي العلماء يقولون أنها بدعة ابتدعها القراء وهي محرمة شرعا علماء القرآن قالوا ان دي بدعة مبتدعة في قراءة القرآن ابتدعها القراء أو بعض القراء وهي محرمة شرعا واحنا لنا كلام بإذن الله تعالى حلقة كاملة عن البدع التي يقع فيها القراء وهي مثل الترقيص والتحزين والترعيد وما شابه ذلك لكن مهم قوي ان انا اعرف الكلام دوت ان انا كده بضيف الفات فخد بالك يا اخي بالله عليك انت كده عمال تضيف القران والقران منزه عن الزياده والنقصان والتبديل والتحريف وقلنا قول الامام الخلقاني وما زلت بعيده يا ريت تحفظوه زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه فوزن حروف الذكر من أفضل البر المد لازم يطلع صريح الضاء السوء وهكذا ما ينفع ان انا اعمل ترعيد للمد الترعيد ده بينتج عنه ايه الف الف الف الف واو واو واو واو يا يا يا يا ما انزل الله به من سلطان طيب الخطأ اللي بعد كده من الأخطاء اللي بيقع فيها بعض إخواننا اللي بيقرأوا القرآن في حروف المد إضغام الواو المادية في الواو المتحركة وده مشتهر جدا إزاي يا شيخ احنا عندنا الواو المادية إذا التقت بواو متحركة هتبقى مد طبيعي لأن سبب المد إما همزة أو سكون ما جاش بعد حرف المد همزة أو سكون يبقى ما عنديش مد طويل عندي مد إيه طبيعي اللي هو حركتين بس طيب امد ازاي او ما اضغمش ازاي صلى على النبي عليه الصلاة والسلام عندنا امنوا وعملوا امنوا دي هو مادية نشوف شروطها كده توافق شروط المد اه النون مضمومة نو والواو ساكنة يبقى دي واو مادية التقت بواو متحركة في الكلمة التي تليها و طب حرف المد يضغم في في في حرف مشابه ليه لا الواو الماديه لا تضغم في الواو المتحركه الياء الماديه لا تضغم في الياء المتحركه الالف الماديه ليس لها ايه شبيه متحرك خلاص طيب طب ما قول لنا الخطا طبعا عشان نعرف احنا عشان ما, ما, ما نقعش فيه طب صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام الخطا ايه اقول امنوا وعملوا طب بالله عليكم ما بتسمعوا حد بيقولها كده والله انا بسمعها كتير جدا امنوا وعملوا ده خطا يا اخي انت كده ادغمت الواو الماديه في الواو المتحركه انقصت من زمانها وخليتها واو عاديه تضغم هي لا تضغم الواو الماديه لا تضغم طب الصواب ايه يا شيخ امنوا وعملوا شفت لما ريحت على الواو جبتها من غير ما اعمل عنف ثلاث مظبوط ازاي امنوا وعملوا آمنوا وعملوا طب هات لنا مثال للياء طب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام ما هو لو لو أنا مش قادر أوصل لكم بالمعلومة على الأقل استفيد بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الذي يوسوس بنسمع الذي يوسوس الذي يوسوس الذي يو ذي يبقى أنا كده شددت الياء مش الياء المشددة أولها ساكن والثاني متحرك لكن الواو المادية طب حد يسألني كده يقول لي الفرق بين الواو المادية والواو اللينة ما الواو اللينة ساكنة برضو بس قبلها مفتوح والواو المادية ساكنة وقبلها ايه مضمون الفرق في الزمن كمان غير المخرج زمن الواو المادية حركتين طب زمن الواو المتحركة أو الواو الساكنة المفتوح ما قبلها رخاوة جريان صوت وده زمن قليل أقل من المد بكتير أقول أو دي الواو اللينة في الواو المتحرك الواو المادية بقى و في فرق ولا لا تاني و أو في فرق فرق كبير في الزمن فأنا لو أنقصت من الزمن دخلت في الواو التانية خالص أقول آمنوا وعملوا ده خطأ هي آمنوا وعملوا الذي يوسوس لا الذي يوسوس بس وده من الأخطاء المنتشرة جدا جدا جدا ايه تاني من الأخطاء اللي بتقابلنا في حروف المد إضافة بقى ألف أو إنقاص ألف أو إضافة واو أو إنقاص واو أو إضافة ياء أو إنقاص ياء ودي بقى حدث ولا حرج اللي بتغير بقى في معاني كتير قوي قوي من الكلمات القرآنية قول رب العزة ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار ده الصواب اسمعوا الخطأ كده ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل ليولون ليولون الأدبار ليولون الأدبار ليولون ده لا ده نافي هم عهدوا ربنا انهم مش هيولوا الأدبار مش هيفروا ده كده انا غيرت معنى يا نهار ابيض ده مصيبة ليولون الأدبار ده بيعهدوا ربنا ان هم هيفروا من من المعركة ايه ده وده خطأ منتشر منتشر جدا سببه ايه سببه ان انا بجري من احرف المد ما بدلوش الزمن بتاعه الطبيعي لا يولون الادبار مش لا يولون لا يولون دي مصيبة ده انا كده وقعت في استشكال كبير جدا ده انا بدلت وحرفت في القرآن تحريف في الرسم وتحريف في المعنى اسقطت الف موجود طب نجيب مثال لحرف تاني احنا كده اسقطنا نجيب لحرف مضاف لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه بعض الناس يضيف حرف الألف يقول لك إيه أو لا أذبحنه يا نهار أبيض سيدنا سليمان قال إيه ها ده لو ما جاليش بحجة على غيابه ها لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه هذبحه لو قلت هنا أو لا أذبحنه أنا غيرت المعنى يبقى سيدنا سليمان قال أنا مش هذبحه مفيش ذبح للهدهد ده المعنى اتغير آه بسبب إيه إني أضفت ألف طب وده بيضاف ده كتير قوي بقى أضافة الألف دي كتير قوي بقى والواو والياء شوفوا حضراتكم حدثوا ولا حرج في إضافة المدود طب سببه إيه؟ سببه إن أنا بتك على الحركة شوية فطلع من الحركة حرف مد وده خطأ ده مصيبة لأن في بعض الأحيان زي ما شفنا دلوقتي تغير المعنى المعنى في الآية الأولى تغير والمعنى ولهم نظائر كثيرة ومثال و... و... و... و... يعني متمثلات كثيرة في هذا الباب يعني لينا في في هذه هذه ال... ال... ال... الأخطاء يعني شباء شباء يعني شبيهات كثيرات لينا أمثلة كتير جدا جدا جدا من الأخطاء في هذه الإيه في إضافة ألف أو انقاص ألف طيب نجيب بقى حرف برضو مد تاني توليد مد تاني إن الله ده كتير بقى منتشر قوي بقى منتشر قوي إن أنا أولد حرف مد قبل ما أخش على المشدد إن الله إن هي إن أنا ولدت حرف مد طيب إيه تاني عند الدخول على الغنن ينفقون شو المبالغة هي اللي وصلت لي كده أنا جبت واو بعد الياء قلت ين هي ين خطأ والله خطأ إن أنا أولد حرف مد والسبب إيه العنف أنا عايز أستعد للغنة فاستعدلها بحرف مد ين ايون ايون دي ده حتى يعني حتى انتوا مش قابلينها مني والله ناس بتقرا هكذا ميو طيبات انا داخل على اخفاء عند الطاء ميو ايه ميو دي من ولي ما يقول اجيب الف بعد ال- الميم ليه ما ي- ليه هي من يقول من ولي من طيبات اخطاء يعني تخيل واحد بيضيف حرف في القران ويقول لك انا ما عملتش حاجه ده انا بحقق نطق الحروف والشيخ قال لي يعني اتك قوي عشان تبين الغنه آه، طب ما ده خطا ده ما ينفعش ده انت كده ولدت حرف مد من جنس الحركه اخر خطا في حروف المد ولسه ما اتكلمناش على الحركات اخر خطا في حروف المد هو ايه هو الوقوف على حرف المد بهمزه يعني اضيف همزه بسبب ايه قطع صوت المد بنسمع كتير والضحى انت سمعتوا مني همزه ولا لا والضحى اه والله جبت همزه موسى عيسى ايه عيسى إيه دي ما ينفعش والله خطأ موسى عيسى والضحى اه لازم طب ايه اللي حصل اللي حصل حضرتك قطعت الصوت عشان ايه برضو الاداء حكم في الج- حكم بكده انا الحروف المد ايه احنا قلنا تعريفها ايه حروف مد ايه للهواء تنتهي لازم اخلي صوت ينقطع لوحده اقول موسى عيسى والضحى ما اقولش موسى عيسى الضحى ما ينفعش انت كده اخطأت خطأ كبير انت كده اضفت القرآن حرف مش موجود فيه ده احنا عمالين نضيفه ونحذفه ما ينفعش القرآن ما ينفعش معاك الكلام ده كله واللي خلصني من كل ده ان انا اقرأ بشكل سهل انا مش هقدر اتكلم في الحركات لان الكلام في الحركات هياخد وقت تا- كبير تاني فانا هكتفي في هذه الحلقة بالكلام على حروف المد وان شاء الله في الحلقة القادمة اتكلم باذن الله تعالى عن الحركات ونعمل مدخل بقى لحروف المد وبعد كده نبتدي نتكلم عن حروف المد عن عن المد وانواع المد هذا ما اعلم والله تعالى اعلى واعلم وهو حسبنا ونعم الوكيل اخرج الى فاصل قصير ثم اعود الى حضراتكم لنصح صوره من القران الكريم من جزء عامه وهي سوره العاديات فاصل قصير وأعود إليكم السلام عليكم
سنعوذ بإذن الله برنامجنا خطباء المستقبل سترون من خلاله العديد من الأولاد الصغار يحفظون القرآن وحديث النبي عليه الصلاة والسلام ويستطيع الواحد منهم بجدارة أن يرتقي المنبر ويقف خطيبا مفوها إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله صغار لكنهم كبار في القدر والمقام بل إن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان بالله جل وعلا ولا يصح إيمان العبد إلا به أصلا وابتداء أولاد صغار لكن كبار ورب الكعبة كبار عباد الله من الناس من يمر على هذا الصراط بسرعة هذه هي النية الخالصة الصادقة وثانيها صدق العزيمة وقوة التنفيذ لأوامر الله تبارك وتعالى بفضل الله ستشاهدون في كل حلقة جديدة من الأولاد ومن الموضوعات العديدة أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيهم وأن يجعلهم دائما أبدا زخرا للإسلام وللمسلمين
حلقاتنا برنامجنا عظماء صغار طبعا الكلام ده موجه لحبايبنا الصغيرين كل حلال اكل ولادك حلال صدقني مش هتعاني في تربيته ومفيش حد كامل من النساء الا اربعه طب قولوا مين ومين خديجة ومريم ونعوذ بالله تعالى ما شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
واسال الله سبحانه وتعالى يبارك فيهم وفي ابائهم وامهاتهم ويجمعنا واياكم كلكم معانا في الجنه باذن الله عز وجل في الجنه باذن الله عز وجل في الجنة بإذن الله.
الاعتناء بكتب السنن وفهمها وفهم ما اشتملت عليه أمر مهم سنن ابن ماجه هذه السنن التي اشتملت على بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمعها الإمام الحافظ المعروف ابن ماجه لا بد من أن نرجع لفهم القرآن الكريم إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الكتاب أعني سنن ابن ماجه قد اشتمل على أربعة آلاف وثلاثمائة وإحدى وأربعين حديثا من أحاديث النبي الكريم وإلا فهناك أوامر يجب أن نأتي بها ألا وهي الفرائض والأركان والواجبات التي جاءت في كتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فإذا أردنا أن نعرف الاعتقاد الصحيح فهو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام الشارحة لكتاب الله عز وجل أنا لا أقول نقتصر على السنن وإنما هذه السنن شرحت ووضحت وفصلت كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى
الترقي في مراحل الدعوة لا يعني أن الإنسان قد دخل في شرف أعلى وأعلى وهذا يجعله يستكبر أكثر وأكثر أو يعلو على الناس بهذه الصورة لا والله بل الواقع الذي ينتج عنه توفيق الله عز وجل هو زيادة الانكسار مع الترقي في هذه المسؤولية الإخلاص أنا كداعية إلى الله كيف أقيم إخلاصي إنما السؤال الساعة التي يعكر الرياء فيها صفو إخلاصي لربي ماذا أصنع فيها فيه؟ كيف أعالج هذا الرياء وكيف أحقق الإخلاص في البكاء مثلا في العلانية أستطيع بفضل الله جل وعلا أن أغلق على نفسي حجرات الخاصة وأن أتذلل وأتضرع إلى الله وأن أجتهد على قلبي وأن أبكي من خشيته فأنتزع الخلق من قلبي وأراقب الخالق جل جلاله, جلاله, جلاله, جلاله.
ما زلنا في مدارج السالكين ومدارج السالكين لها مذاق خاص وهذه هي القضية أيها الإخوة أننا لابد أن تتحرك القلوب الإيمان قولان قول القلب وقول اللسان يبقى القضية إذا يا إخوة إن القلب ميت القلب نايم القلب غافل لحد ما يدخل النور لو نالتك رحمة واحدة من الله رأيت الحق حقا والباطل باطلا مأساة أهل عصرنا إن إحنا مش عارفين نتضرع مش عارفين نستفتح أبواب السماء الفرح والمرح بغير الحق يدخل أبواب جهنم الفرح بالحق والفرح بفضل الله وبرحمته بس اسمع الكلام ده تاني بتطلع كام بتطلع كام الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم
يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول وسلام يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول
عدنا بفضل الله بفضل الله
السلام عليكم ورحمة الله عدنا بفضل الله مع سورة الضحى وسورة العاديات وقبل ما نتكلم عن سورة العاديات ونقراها إن شاء الله ونصحها ونتلقى صلاة حقكم احنا كنا وصلنا في التحفة لفين؟ اه الناس اللي بتتابع معانا بتحفظ معانا وصلنا لفين؟ اه احنا خلصنا باب أحكام النون الساكنة والتنوين بعد كده عندنا باب أحكام الميم والنون المشددات وبعد كده عندنا باب أحكام الميم الساكنة هقولهم بشكل سريع عشان ده الواجب بتاعنا والمرة الجاية نعرضهم مع باقي التحفة ونقولها كلها بإذن الله تعالى لحد ما نقف ما ما ما لحد الميم الساكنة وت... الميم الساكنة أحكام الميم الساكنة طيب نقول بقى بإذن الله تعالى كده واسمعوني إن شاء الله اللي معاه تحفة يفتحها ويتابع معايا عشان في ناس بتقرأ الباب ده اللي هو باب الميم والنون المشددات بشكل خطأ قال الناظم وغن ميما ثم نونا شديدا وسمي كلا حرف غنة بادا بس هو دول البيت واحد بس وغن ميما ثم نونا شديدا وسمي كلا حرف غنة بادا يبقى الميم والنون بتغن إذا شددت ماشي وسمي ال- ال- الغنة ديت سمي أو الحرف ده سميه سميه حرف أغن وسمي حرف غنة بدأ إذا بدأ لك فسميه حرف غنة طيب نجيب بقى أحكام الميم الساكنة والميم إن تسكن تاجي قبل الهيجا لا آلي في اللينات اللي ذي الحيجا أحكامها ثلاثة لمن ضابط إخفاء إدغام وإظهار فاقط فالأول الإخفاء عند الباء وسميه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها آتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في الباقية من أحرف وسميها شفوية واحذر لا دواو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي أقولها تاني بس بعد ما تصلوا على النبي اللهم صل وسلم وبارك والميم إن تسكن تاجي قبل الهجا لا آلي في اللينات اللي ذي الحجا أحكامها ثلاثة لمن ضابت إخفاء إدغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسميه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها آتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في الباقية من أحرف وسميها شفوية واحذر لا دواو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي بارك الله فيكم نحفظ بقى إن شاء الله ومعنا أول اتصال يعني واضح إن احنا مش هنلحق نصح عشان الوقت معانا اتصال من العراق السلام عليكم السلام عليكم معانا أم انتصار أم هشام أم هشام أم هشام أهلا بيك أم هشام
أهلا. بارك الله بقناة الرحمة آه، بارك الله فيكم
ممكن أقرأ؟
اتفضل حضرتك من أول العاديات بقى إن شاء الله
العاديات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا طب نحقق بس القلقلة نقعة أم هشام نحقق القلقلة بس نعم.
والعاديات ضبحا فالموريات ولا- قدحا ما قولش قدحا لأن كده بحرك الدال قدح- مم.
قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات.
فالنبي نقعة.
فالمغيرات فالمغيرات.
لا فالمغيرات على طول
فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنوز وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد لحب الخير أفلا يعلم ليه مش لحب لحب.
الخير لشديد لحب لحب الخير لحب الخير لحب الخير أيوة لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير نفخ مرة بس إن ربهم
إن ربهم بهم ما قولش إن را يومئذ إن لخبير.
بص ح- بص حضرتك أم هشام ما قولش إن ربهم نعم.
إن را إن إن رب- ربهم إن- إن ربهم أيوة أحسنتي
إن ربهم بهم يومئذ لخبير بارك الله فيكم هشام معانا الأستاذة نور من القاهرة السلام عليكم السلام عليكم أهلا بيك أستاذة نور
أهلا اتفضلي.
بحضرتك يا شيخ أشرف الله لا يحرمك أجرنا يا رب آه، جزاكم الله خيرا أعوذ بالله أقرأ اتفضلي حضرتك قبل بس ما تقراي بس في سؤال جالنا على ال SMS بيقول ارجو شرح المد اللازم والمنفصل والجائز ده ان شاء الله احنا جايين له في الطريق احنا كده كده ماشيين بتسلسل هنتكلم عن احنا اتكلمنا عن مخرج حروف ال- الجوف اللي هي حروف المد واتكلمنا عن الاخطاء الشائعه لسه هنكمل الاخطاء الشائعه وبعد كده هنخش على المدود تفصيل ان شاء الله اتفضلي يا استاذه نور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم لا الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فوصا فوصا لا فوسا فوسطن به جمعا.
فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا امم إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعث ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم لسه بنحذر دلوقتي بنقول ما نقولش إن صح؟
إن يبقى إن ربهم إن ربهم بهم يومئذ لخبير هي الله ولا لا؟
لخبير لا خبير إن ربهم بهم يومئذ لخ- لخبير لا يومئذ لا خبير عارف حضرتك بتعملي ايه يا استاذه استاذه نور اسمعيني حضرتك بتعملي ايه بتستعدي لص- للخاء المفخمه من اللام بتقولي لا خا خلينا نجيب اللام بهيئه ابتسامه بسيطه كده ان ربهم بهم يومئذ لخبير لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير احسنتي بارك الله فيكي معانا الاستاذه شيماء من القاهره السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بيك يا استاذه شيماء اتفضلي أعوذ بالله من لا الشيطان مش اعوذ أعوذ اعوذ مم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحماني حي الكسر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا ضبحا ضبحا تمام فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا صبحا صبحا صبحا صبحا تمام فأثرنا به لا مفيش ألف فأثر فأثرن به فأثرن به نقعا مم.
فوسطنا به جمعا فوسطن به طيب مشكلة بقى مش عارفة انطق لا لا بص حضرتك كده. فوسط فوسط أيوة وصلها بقى فوسطن به فوسطنا به لا ما توقفيش على الطاء ما تقطعش الصوت فوسطنا أيوة بالظبط كده فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور لا بعثرة لا بعثرة دي آه، ورش بعثرة ثرة
أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أحسنتي
وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا خبير لخبير بارك الله فيكي آه، أستاذة شيماء معانا الأستاذة نهاد من المنيا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا ازيك بحضرتك يا شيخ أشرف في نعم والله الحمد لله جزاك الله خير خير جزاكم إن شاء الله آه، اقرأ اتفضلي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فأثرن به فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لا لكنود لربه لا لا مكسورة لربه إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لحب ليه لا مكسورة ليه.
ليه عارفة ليه حضرتك اتلخبطتي يا أستاذة نهاد آه.
لأن أنا عندي اللام مكسورة وبعدها إيه الحاء آه.
مضمومة صح اللي آه.
بيحصل إيه أنا محتاج تغيير الهيئة ليحو لحبه أيوة بالظبط.
لشهيد. وإنه لحبه لا لسه لشهيد.
بتضم اللام وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب, لحب الخير لشديد هم.
أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور لا وحصل الفخر هو ما القبور
أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم لا عندي إخفاء هنا يومئذ إن ربهم بهم يومئذ إن ربهم بهم يومئذ لخبير يا شيخ بارك الله فيك يا شيخ اتفضلي نادية تقرأ طب اسمح ان شاء الله
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا بحضرتك اتفضلي اتفضلي بسم الله الرحمن الرحيم لا اول ما اقرا نستعيذ بالله ونجود للسعاده ونجود للبسمله يعني كلام نقرا قران لان ال- ال- الاستعاذه تجود والبسمله تجود لان البسمله ايه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا لا انت احنا كده بنضيف حرف الف واحنا لسه بنحذر من اضافه حروف مد او انقاص حروف مد فاثرنا كده بقت نون عظمه
فأثرنا به نقعا فاثرنا به فأثرنا به نقعا تمام فوسطنا به جمعا مم.
إن الإنسان لرب لربه لا لا لك- لي لربه إن إيه، الإنسان بص بقولنا حركتين كده ونظبطها مع المد آه ان الانسان لربه مم.
إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لحب لك- لا وانه لي لحب الخير وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربه إن ربهم ان بهم ربهم بهم إن ربهم بهم يومئذ لخبير بارك الله فيك استاذه ناديه حفظك
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه معانا ام عبد الرحمن من حلوان السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ أشرف اهلا بيكم يا عبد الرحمن جزاك الله خيرا يا رب خيرا جزاكم ان شاء الله قبل حضرتك بس ما تقراي انا قلت البسمله ايه فعند الامام حفص البسمله ايه انا اقصد عند الامام حفص ماشي حاضر اتفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خد بالك ما اقولش الرحيم الرحيم كده كاني بجيب الف بعد الايه بعد الراء ومفيش الف الرحمن الرحيم احسنتي والعاديات ص- والعاديات ضبحا ضبحا ضبحا ضبحا ضبحا تمام فالموريات قدحا ما اقولش فالمر- قدحا قدحا.
قدحا قد مش قدا آه، بس عشان بس يعني ممكن يكون في آه، لدغ شوية بس لا لا مفيش حاجه ان شاء الله اتفضل
ف- فالموريات قدحا تمام فالمغيرات ت- سبحا تمام فأثرن به نقعا فاثرن به فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا مم.
إن الإنسان لربه لا لك ان الانسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لا مش لا لي لربه لربه لكنود لكنود لكنود مم.
وإنه على لا ذلك في عندي في عندي حضرتك وإن وإن في واو صغيره كده صح أيوه الواو الصغيره دي لازم تنطق دي واو ماديه وانه على ذلك وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب لا الخير لا لي لحب الخير لشديد وده اللي كنا بنتكلم فيه النهارده كنا بنتكلم على الهيئه لابد من هيئه للكسر وهيئه للضم وهيئه للفتح هي بس عشان ال- الكسرة والضمة وال- والكسرة اللي بعديها اه فهي دي اللي ملخبطة بس شوية لا محتاجه بس حضرتك حقيقه الهيئه بس اه اه ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد مم.
وإنه لحب الخير لشديد تمام أفلا يعلم إذا لا مفيش واو هنا بقى أفلا يعلمون
أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور امم وحصل ما في الصدور امم إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا لخبير لا خبير لخبير بارك الله فيك شكرا بارك الله فيكم يا عبد الرحمن عفوا معانا ايات السلام عليكم معكم سلام الله وبركاته ازيك يا ايات ازيك يا شيخ أشرف في نعم والله يا ايات ايه صلى على النبي اللهم صل وسلم ها
مثلا كل العاديات آه، قراءة العاديات ممكن أعوذ تدفعي كام طب تدفعي كام بالله.
الاول
ماشي تدفعي كام ماشي أعوذ لا قولي الاول تدفعي كام مش هتقراي لما تقولي هتدفعي كام
سبعة سبعة ونص ها سبعة سبعة ثلاثة لا تقولي تقولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بس كام اقراي بقى كده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فأثرن فالمغيرات
فالموريات صبحا فأثرن به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان به لكنود وإنه على ذلك لشهيد
وإنه وأنه الحب الخير ل- لشهيد لشديد شديد ممكن أقول التحفة؟
أو ممكن تقول التحفة
تتقطع
أنا أسمعك أسمعك يا آيات
ممكن أقول التحفة؟
ممكن اتفضلي يقول رب ينوني إن تسكن والدني هي أربعة أحساب فكتبيني الأول الأصول قبل أحرف الحرف نتيبت فانتعري فيها الجن حان ثم علم حياء مهمل ثاني ثم غين خاء والثاني إضغام بغير غن بستة أتت بستة أتت فيرمدون عندهم كسابة بارك الله فيك يا آيات لكن
بارك الله فيك آه، معانا الأستاذ طه من الشرقية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بيك يا شيخ طه
السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مين معايا ازيك يا شيخ أشرف ازيك عامل ايه مين معايا طه ازيك يا شيخ طه يا سلام اخبارك ايه طه طه
أنا في المعهد ها أنا في المعهد انت في المعهد أو طيب اقرأ سمعني بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات طبيحا فالموريات قدحا فأثرنا فالمغيرات فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا فإن الإنسان لربه إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه الحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ خبير بارك الله فيك يا طه بس خد بالك من الالفات اللي انت عمال تزودها دي إيه؟
بارك الله فيك معانا اتصال تاني معانا الح- الحاج عطيات السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بحضرتك يا ازيك حاج يا عطيات أشرف؟
الحمد لله في نعم ازاي والله صحتك في نعم والله الحمد الله لله يخليك ربنا يبارك في حضرتك يا رب امين يا ربنا واياكم ان شاء الله آه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شيطاني الشيطان الرجيم احنا هنتكلم بقى الحلقه الجايه ان شاء الله عن الحركات مم.
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به لا مفيش نقعا الف هنا بقى فأثرن به فاثرن نقعا.
به فاثرن به فأثرن به لا ما قلتش اثرنا بص آه، حضرتك لما فأثرن بتفتح على الفم طول.
كده بيجيب الف مم.
فأثرن به لا نقعا فاثرن به فأثرن به نقعا مم.
فوسطن به جمعا فوسطن به فوسطن به جمعا طب بص في المصحف كده حاجه عطيات نعم هتلاقي فاثرنا آه.
مفيش الف ايوه اه فوسطنا هي الالفات دي مفيش ألف آه.
فناخد بالنا حاضر.
فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فاثرن به لا، ن- ما قلتش فأثرن- أثرنا.
فاثرن فأثرن به طب فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لكنود لربه لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه لشهيد لشهيد وإنه لحب الخير لشديد الخير لا لحب الخير لحب الخير لحب الخير لشديد مم.
أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بارك الله فيك يا حاج عطيات معانا هاجر من الجيزة السلام عليكم
عليكم السلام ازيك يا هاجر الحمد لله اقرأي يا هاجر انت رحت اه فين عايز اقرا العديات طب اتفضلي
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن ليه الرحماني الرحمن الرحيم هم.
والعاديات ضبحا فالمو ضبح ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فالمغيرات
ف- فأثرنا به نقعا بص اسمعيني من التليفون يا هاجر فأثرن به نقعا ماشي فأثرنا به نقعا بصي اسمعي مني كده قولي زي ما بقول بالظبط فأثرن به نقعا فأثرنا به لا نقعا فأثرن به فأثرنا به ايوه كده ممتاز قوي يا هاجر مم.
فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد مم.
أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بارك الله فيك يا صدق هاجر الله العظيم بارك الله فيك يا هاجر معنا الاستاذ خالد من الجيزه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ خالد ازيك يا مولانا اشتقنا ليك كثيرا يا شيخ خالد ربنا يبارك فيك يا سيدنا الله احنا يكرمك اكتر حبيبي.
والله ربنا يبارك فيك والله حتى مش عارف اشوف البرنامج عشان الامتحانات يعني انا بكلم حضرتك ورايح امتحان كمان شوية والله ربنا يوفقك ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله اللهم امين احسن الله اليك وعليك ان شاء الله اقرا ان شاء الله ان شاء الله اتفضل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بارك الله فيك يا شيخ خالد دايما تمتعنا كده بالقراءه الطيبه يعني معانا اخر اتصال الاستاذه عائشه من الجزائر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا بحضرتك
شكرا اتفضلي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أه، أقرأ بورش آه، اتفضلي حضرتك ان شاء الله
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فاثرن به نرقق الثاء بس فأثرن به نقعا تمام
ألقق الثاء الثاء فاثرنا ما قلتش فاثرنا
فأثرن به نقعا مم.
فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود مم.
وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بارك الله فيك يا استاذ عائشه ده كان اخر اتصال وجالنا رساله SMS نجاوب عليها في الوقت المتبقي آه إنس ولا جان في سورة الرحمن مد لازم كلمة مثقل هل لا يوجد بها مد عارض للسكون وقفا لأن الألف بعدها حرفان لا أنا عندي النون مشددة لما أقف عليها هقف عليها بنون واحدة لكن بزمن زيادة في الغنة أي حرف مشدد عندي في القرآن هقف عليه وجاء قبليه حرف مد بيسمى مد عارض للسكون بس ده مد عارض لازم فأنا باخد أقوى السببين أقوى الأسباب إيه اللازم طبعا لازم أقوى أقوى إيه المدود فبمد ست حركات يعني أنا لو بقصر العارض أو بوسط العارض لو العارض بقصره اثنين أو بوسط العارض أربعة في هذا الموضع عندي ست حركات تمام آه طيب السؤال الثاني كيف نبدأ بكلمة اضطررتم وأيضا المد فيه يستحيي السؤال مطلوب منه الفصل بين الضاد والطاء تمام فأقول إيه اضطا اضطررتم تمام آه فمن اضطر فمن اضطر ما اقولش فمن اضطر ده خطأ ولا اقول فمن اضطر ده خطأ لازم افصل مخرج الضاد عن مخرج الطاء واحنا لما نوصل للحروف هنتكلم عليهم بشكل شيء من التفصيل وهنبين الفرق بين الضاد والطاء في المخرج وده خطأ منتشر هو ابدال الضاد بطاء كتير ناس بيقول فمن اضطر فمن اضط لا هي فمن يضطو وايضا المد في يستحيي المد في يستحيي هنلاقي عندنا في المصحف ياء معكوفه على السطر ودي من الاخطاء برضه اللي بيقع فيها بعض اخواننا في اسقاط الحرف المد إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا إن الله لا يستحيي عندي ياء مكسورة بعد الحاء الساكنة وبعديها رأس حاء مقلوب على السطر مادة حي كلها فيها ياء إيه؟ فيها ياء ثابتة في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لكنها لم تثبت في إيه؟ في الرسم العثماني فرسمت بشكل مخالف للرسم العثماني بحاء مقلوبة على السطر كده بتسمى معكوفة طيب ده من قبيل مد هنتكلم عليه اسمه مد التمكين يعني بعض العلماء عرف هذا المد بانه ايه بيسمى بمد ايه مد التمكين طيب ايه المطلوب مني مطلوب مني ان انا اثبت الياء الساكنه حتى لا تقع وتعريف التمكين هقوله بشكل سريع كده عرفه بعض العلماء وقال هو تمكين القارئ من نطق يائين او واوين احدهما حرف مد مخافه الادغام او الاسقاط هنا مخافه الاسقاط يعني ما اقولش إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة أو أمد حتى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا طب الياء يستحيي يحيي ولينا كلام مع يحيي ويستحيي لأنها ساعات بتوصل بدون رسم إذا التقى بساكن لينا كلام فيها إن شاء الله في اللقاء القادم بعد ما خلص حلقتنا نتكلم على بعد ما خلاص كلامنا عن الأخطاء الشائعة في الحركات ومدخل المدود هنتكلم عن مادة حي في القرآن وإيه الأخطاء اللي بنقع فيها وهل عند الوقف عند البدء الوقف عليها في يحيي الله هنا في الموضع دوت أما أقف أقف بياء ولا ما أقفش بياء ده كلامنا إن شاء الله بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة لأن الوقت انتهى وأنا يعني حابب أن أنا أتكلم في هذه المسألة لتوضيح بعض الأمور لأن في خلاف بين أهل العلم في الوقف على مادة حي إذا التقى بساكن أو كلمة حي أو يحيي إذا التقى بساكن يعني في نهاية الحلقة أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة كما أشكر كل من اتصل علينا من مصر ومن خارج مصر وأشكر أيضا باسمكم كل القائمين على قناة الرحمة جزاهم الله عنا خيرا وجزاكم الله عنا خيرا ألقاكم بإذن الله تعالى يوم السبت القادم على مائدة القرآن مع حكايات الحروف ومع استكمال الأخطاء الشائعة في حروف المد والحركات أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات